الرحمن ونسائم الرحمات طافت على الأكوان والأرض مشرقة في أفقها النشوان وسكينة نزلت بمجالس الإيمان الروح والريحان وملائك الرحمن سأتحدث عن أهمية مصطلح الحديث فأنا أعتقد أنه لم يمر زمان المسلمون أحوج فيه إلى علم الحديث مثل هذا الزمان فديننا دين سمعي سمعي أي جاءنا عن طريق النقل والنقل له قوانين فالنقل هو الخبر والخبر يدخله الصدق والكذب ولا بد حينئذ من الاعتماد على ثقة المخبر وعلى هذا دار علم النقل أجمع وعلم الحديث في الحقيقة هو علم خادم أي أن كل العلوم تحتاج إليه وهو لا يحتاج إلى شيء من العلوم وأهمية الخادم حتى بالنسبة للسيد لا تخفى على أحد يعني السيد لا يستطيع أن يخدم نفسه إنما هو بالخادم فإذا لم يوجد خادم توقفت حياته علم العقيدة لا بد فيه من صحة الأخبار وهذا دور علم الحديث تفسير الفقه العربية أي علم من العلوم لا بد أن يحتاج إلى صحة النقل وصحة النقل من عدمه هذا هو موضوع علم الحديث كما قال السيوطي في الألفية علم الحديث ذو قوانينات حد يدرى بها أحوال متن وسند فذلك الموضوع والمقصود أن يعرف المقبول والمردود علم الحديث ذو قوانينات حد أي له قوانين وله حدود وله تعريفات الحديث الصحيح تعريف كذا الحديث الحسن تعريف كذا الحديث الشاذ المنكر الباطل الموضوع أي لقب من ألقاب الأحاديث له تعريف فهو ذو قوانين تحد يدرى بها أي بهذه القوانين أحوال متن وسند فذلك الموضوع إذا ما هو موضوع علم الحديث دراية السند والمتن طيب ما هو المقصود من هذا العلم وما هي ثمرته والمقصود أن يعرف المقبول والمردود إذا قام هذا العلم حتى نعرف الصدق من الكذب وطبيعة النقل أو كيف انتقل إلينا هذا العلم انتقل عن طريق مثل هذه المجالس أنا الآن أحدثكم فأنت بدورك إذا ذهبت إلى مكانك في بلدك أو في الحي الذي تعيش فيه وعقدت مجلسا للتحديث مثل هذا تقول حدثني فلان أنه حدث كذا وكذا تلميذك هو بدوره إذا جلس في مجلس يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان وهكذا تنتقل الأخبار شيئا فشيئا في الزمن الأول لم يكونوا في حاجة إلى معرفة صدق الناقلين لقلة الكذب ومتانة الديانة آنئذ ما بدأ الكذب يظهر بصورة واضحة في هذه الأمة إلا في حدود سنة أربعين هجرية بدأ الكذب يفشو بعد الفتنة التي حدثت وبعد ظهور أكبر فرقتين إسلاميتين الشيعة والخوارج بدأ يحصل نوع من الافتراء طبعا يقل ويكثر على حسب الفرقة نفسها فأعظم فرقة على بسيط الأرض كذبا على النبي صلى الله عليه وسلم هم الروافض وهذا باتفاق أئمة السنة جميعا وأقل الفرق كذبا هم الخوارج لأنهم كانوا يعتقدون أن الكذب ناقل عن ال ال الإسلام كبيرة من الكبائر فما كانوا يكذبون بدأت تظهر هنا الإيه الأحاديث الموضوع أما قبل ذلك فمسألة الكذب لم تكن موجودة آنذاك قال آه ابن عباس رضي الله عنهما كان القائل كان الرجل إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصغت إليه الآذان وامتدت إليه الأعناق فلما وقع الكذب قلنا سموا لنا رجالكم ما بدأوا يسألون عن الرجال من الذي نقل هذا فلان طيب فلان ده ما عدالته ما ضبطه إذا وجد من أهل العلم من يزكيه يقبلون خبره إذا لم يوجد من أهل العلم من يزكيه يردون خبره أو على الأقل يتوقفون في خبره هنا في هذا الزمان حدث نوع من اللوثة بسبب الفوضى العلمية التي تجتاح ديار المسلمين تحت شعار حرية الفكر والفكر هذا مقلوب الكفر ولا أزعم أن كل قائل بفكر كافر يعني حتى لو كان فكرا منحرفا لكن سبحان الله يعني الكفر لما الفكر لما تقلبه يبقى كفر ما الذي جرى صاروا يهملون علم الإسناد جميعا لا ينظرون إليه ولا يلتفتون ويصلون إلى الكلام فإذا راقهم الكلام وأعجبهم يبقى حديث صحيح حتى لو كان الإسناد مكذوبا على النبي صلى الله عليه وسلم وأجمع أهل الحديث على كذب هذا الكلام طالما أن عقولهم قبلت الكلام يقول لك هذا حديث صحيح ولو كان الإسناد أصح إسناد على وجه الأرض والكلام ليس مقبولا عندهم يردونه ويقولون هذا حديث باطل لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام وهكذا قلبت الدنيا وقلبت المعايير مع أن علماء الحديث أجمعوا أنه لا يقبل إسناء لا يقبل كلام إلا بعد صحة الإسناد ده إجماع منهم حتى قال إمام أهل البصرة آنذاك يحيى ابن سعيد القطان أحد مشايخ الإمام أحمد ابن حنبل كما ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء في آخر ترجمة يحيى القطان يقول يحيى لا تنظروا إلى الكلام إلا بعد النظر في الإسناد فإذا صح الإسناد صح الكلام ليه لأنه ليس كل كلام حسن يصلح أن يكون حديثا لأن الحجة قائمة بكلام النبي صلى الله عليه وسلم دون كلام غيره فمش كل كلام جميل أصيره حديثا وأنسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وألزم الأمة به والعكس بالعكس فمثلا امرأة كتبت كتابا سمته هل هل النساء أكثر أهل النار طبعا واضح من عنوان الكتاب طالما اللي كاتباه امرأة يبقى طبعا لا تدخلوا النار ليه ما هو احنا في عصر الحريم أنا سمعت بعض مشايخي قديما من حوالي 30 سنة يقول وكنا نتندر بكلامه ونضحك كان يقول سيأتي اليوم الذي يطالب فيه الرجال بالمساواة مع النساء كأن هذا العصر اقترب نسونة المجتمع هو ده الشعار اللي هو بيجتاح العالم الآن وده الغزو الجديد لبلاد المسلمين أن تدخل المرأة في كل شيء حتى في الذي لا تحسنه فحتى في الجنة والنار فالمرأة بت- ب- بتقول إيه جايب حديث في الصحيحين وهو الحديث المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المصلى يوم عيد فوعظ النساء وذكرهن وقال يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار فقالت امرأة من سطة النساء لما يا رسول الله قال تكفرن العشير وتكفرن الإحسان ولو أحسن الرجل إليكن الدهر ثم رأيتن منه يوما سوءا لقلتن ما رأينا منك خيرا قط فقالت يعني بالعقل كده يوم عيد بدل ما يقول لهم كل سنة وانتم طيبين وعود الأيام ونشوفكم السنة الجاية على خير والكلام يقول لهم أنتم أكثر أهل النار الرسول أبو الذوق وأبو الأخلاق والذي لا يواجه أحدا بما يكره ومفيش حد سمع منه كلمة تؤذي أبدا سمعه يجي في يوم العيد ويقول الكلمتين دول الحديث ده مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام مين الأولى أن يدخل النار ده كلام ال- المرأة اللي عمل القنبلة الذرية واللي عمل الصواريخ عبارات القارات واللي عمل القنبلة الهيدروجينية اللي بتهلك الألوف المؤلفة مين اللي عمل قنبلة ناجازاكي وهيروشيما ومش عارف ايه الكلام الرجال ولا النساء الغلابة اللي قاعدين في المطبخ كل السلاح اللي في ايديهم سكينة مطبخ هتعمل ايه المرأة بالسكين يبقى الأولى أن يدخل النار وبئس المصير الرجال والكتاب كله عبارة عن وصلة ردح واحدة ست بتردح أنا لما أنظر إلى الأحاديث بهذا الاعتبار كلام الله عز وجل يعترض عليه أيضا بمثل هذا وضرب الأحاديث بعضها ببعض هذا من صنيع الجهل أهل العلم لهم مسالك حتى لو كان الكلام ظاهره التعارض لكن ما فيش تعارض أنا لو حبيت أن أنا أنظر إلى ال ال هذا الحديث هل هذا الحديث منكر في نكارة النبي عليه الصلاة والسلام علل وهذا لا يكاد يعترض أو يعارض فيه أحد حتى أكبر المتعصبين للحركة النسائية إلا إذا كان ديوثا والعياذ بالله النهارده الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار أنا بتكلم من جهة المتن السند كالشمس سبيك الذهب السند بتاع الحديث لكن أنا هتكلم على المتن نفسه إني رأيتكن أكثر أهل النار المرأة سألت لما يا رسول الله تكفرنا العشير اللي هو الزوج وتكفرنا الإحسان وده مسألة أي رجل متزوج يعرف الحدوتة دي إذا غاضبتك المرأة مسحت حسناتك وعندها الايه الايه الصيغ الكلية صيغ العموم ها اللي عند موجود عند المرأة بصفة دائمة تقول أنا عمري ما شفت معاك يوم راح كده كل اللي انت عملته ولا حاجة بقول لك صيغ العموم عند المرأة يعني هي ايه يعني ب- بتتكسر بصيغ العموم ده حتى بقول لك مرة الرشيد زمان يعني مراته بتقول له ايه بتقول له انا نفسي نفسي امشي في الطين حافية اشوف يا حد نفسه يمشي في الطين حافي هي بقى لانها مرات بقى الرشيد وبتاع لا عمرها شافت الطين ولا مشيت حافية ولا الكلام ده دول الجوارب يشيلوها يشيلوها على كفر الرحم فحب بقى يحقق لها الأمنية فقام جايب لها إيه عجينة مسك جاب نشارة خشب ولا جاب أي حاجة زي كده وحط عليها بقى المسك اللي هو بقى يعني خالص والكلام ده عمل لها عجينة ولا امشي بقى في الطين ففي يوم من الأيام غاضبته فقالت له ما رأيت منك خيرا قط قال لها ولا يوم الطين المطين اللي, كل اللي كلفني ألوف مؤلفة عشان خاطر تمشي حافية فيه ولا حتى يوم الطين يعني هذا أليس هذا يوم من ضمن جملة الأيام ولا الكلام ده فالمرأة على طول إذا غضبت المرأة إذا لم يردها ورع ودين على طول تمسح جميل الراجل وذكر النبي صلى الله عليه وسلم المفارقة الغريبة العجيبة في المسألة دي وإذا أحسن الرجل إليكن الدهر الدهر ده بقى تأويله إيه هل هو الدهر الذي لا نهاية له لا الدهر اللي هو إيه عمر الرجل مع المرأة ده اسمه دهرا لأن الرجل إذا مات خلاص الدهر بتاعه راح فاحنا نفترض رجل مثلا متزوج سنه 20 سنة وامرأته قالت له هو سنه 60 سنة ما رأيت منك خيرا قط يبقى متجوز بقاله قد إيه 40 سنة 40 سنة بيخدم في المرأة و... ومش مخليها محتاجة حاجة قالت له ما رأيت منك خيرا قط يبقى أربعين سنة إلا يوم مكتوب في الدفاتر الرسمية محسن واليوم ده فقط مسيء يقوم اليوم ده برغم أن الحسنات يذهبن السيئات لا دي السيئة الواحدة تاكل أربعين سنة إلا يوم أربعين سنة إلا يوم تقول له ما رأيت منك خيرا قط ثم اسحله لأربعين سنة العدل يقتضي إن يوم إساءة خدي قباله يوم إحسان يتفضل لي أربعين سنة إلا يومين محسن ماليش سيئة خلاص خدي نص عمري معاك عشرين سنة قبال اليوم الأخبر بتاعك ده عشرين سنة قبال يوم يتفضل لي أنا عشرين سنة محسن برضه خدي 30 سنة يتفضل 10 سنين لو خدت حتى 40 سنة إلا يومين أنا ليا يوم اسمه محسن بلا إساءة وذلك تجد المرأة صوام قوامة بكاءة وتدخل النار من أوسع أبوابها علشان إيه تكفرنا العشير وتكفرنا الإحسان فأنا لما أجي عشان أرد الخبر أتجاوز الإسناد بتاعه اللي هو موضوع علم الحديث موضوع النقل كله او مركنه على جنب الاسناد يقول لك سيبك من العنعنات دي اركنها على جنب وخلينا في الكلام طب ما في احاديث مكذوبه على النبي عليه الصلاه والسلام معناها جميل زي مثلا اياكم وخضراء الدمن قالوا وما خضراء الدمن يا رسول الله قال المرأة الحسناء في المنبت السوء أهو ده مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام ما قاله النبي قط والرجل الذي كذبه معروف محمد بن عمر الواقدي أحد الكذابين كما قال النسائي وغيره فأنا لما أجي عشان أفسر الحديث إياكم وخضراء الدمن الدمن اللي هي زي المستنقعات ساعات وانت ماشي كده جنب المستنقع تسد مناخيرك من الريحة بس يا أخي شايف وردة زهرة طالعة كده أصفر في أحمر جميلة جدا جدا وطالعة في قلب المستنقع ده فتلاقي ساعات امرأة وضيئة أول ما تشوفها تفتح بقك من جمالها وخطفت قلبك والكلام ده وهي أبوها إيه أبوها حشاش وأمها قوادة ومش عارف مين إيه وإيه وإيه والكلام ده قال لك اوعى تمشي وراها وتتجوزها ليه علشان المنبت السوء واحدة زي دي واحد زمان سنة 1965 كان شغال في بعض البلاد الأجنبية نزل ميدان العتبة في القاهرة عندنا لقى واحدة من الطراز ده أول ما شافها لقى نفسه زي المسحور ماشي وراه كان لسه متجوزه وبدور عليه يكمل نص دينه والكلام ده فلما شافها ما عرفش هو بيعمل ايه فضل ماشي وراها ماشي وراها فتحت الباب دخلت قفلت الباب اما خبط على الباب فتحت ايه قال انا جاي اطلب القرب وانا كذا وكذا وعندي كذا ومش عارف ايه والكلام ده وكل ما املك تحت رجليك وبتاع والكلام ده الولد ده لم يكن كان وحيد امه امه ما خلفتش غيره بعد ما بذل الاموال في زواج هذه المرأة وهذه قصة حقيقية يعني اكتشف ان المرأة تلبيت لسي فرانسي والكلام ده وبدأت كل ريه تبقى غين لما تحب تكرشه تقول له اطلع بغه ها اخرج من هنا كده يعني كل شغلها بالايه بالغين يعني واول فرمان اصدرته المراه دي قالت له هدوم امك ما تتحطش مع هدومي في غساله واحده وبدأ يحصل الايه يحصل تجاوزات ورته النجوم في عز الظهر او الضهغ ها عشان نبقى ماشيين بقى تبع المذهب يعني ها اه في الاخر خالص بعت مشكلته لواحد كان اسمه حلال العقد زمان في الجرايد زي الجماعة اللي بيكتبوا في الاجتماعيات والمشاكل والكلام ده وقال له القصة فعلا كانت قصة دامية أنا يعني مش ما أحبش أخوض فيها لأن مش ده موضوعنا يعني المهم الراجل فعلا الحلال العقد ده يعني جاوبه إجابة ثلاث كلمات قال له إيه؟ قال له اهرب بجلدك يا أموغ ها؟ هو ده ايه ده الحل حل الموضوع طب النهارده دي واحده منها وضيئه هو اتخلق خطف لدرجه ماشي زي المسحور وراها وخبط على الباب وانا طالب القرب واللي انتوا عايزينه والكلام ده ما هي دي خضراء الدمن اهي وانت عارف دي جايه منين ولا متربيه ازاي ولا الكلام ده وانت بتتزوج لابد انك انت تبحث عن اسره المراه قبل المراه ليه المراه لو نص ملتزمه واهلها ناس اصله هيعينوك عليها إذا نشزت يقفوا معاك إنما لو الأسرة مش ملتزمة كل ما تغضب تعالي ونجوزك ست سيده تعالي وهنربيه عشان كده يعني الشباب يحذر من لأن كان زمان زمان يعني كنا نقول للواحد اتجوز البنت ولا أهلها أنا هتجوز البنت مش مش هتجوز أهلها لا أكبر غلطة إنك أنت ما يبقالكش ما يبقاش فيه مردود فيش راجل تكلمه فالنهارده انا لما اجي اقول اياكم وخضراء الدمن طب ما الكلام ده كلام صحيح بس انا اقدر انسله للنبي او قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اياكم وخضراء الدمن عشان الكلام مظبوط او الكلام التجربه اثبتت ان هو منضبط لا صدق الكلام شيء ونسبته الى النبي صلى الله عليه وسلم شيء اخر هم الجهل اللي, اللي بيكتبوا في الاخبار النهارده وكل يوم يكذبوا البخاري والبخاري والبخاري والمهم ما لهمش غير البخاري لا بيتكلموا عن مسلم ولا بيتكلموا عن احمد ولا بيتكلموا عن ابي داود ولا بيتكلموا عن النسائي ابدا هو البخاري بس وطبعا الكلام عن البخاري لم ياتي صدفه لا لان البخاري فيما يتعلق بكتب السنه هو قبه الفلك فاذا سلمنا لهم في البخاري سقط الباقي من باب اولى لأن البخاري شرط البخاري شرط متين دخول الخلل منه مسألة صعبة ليه لأنه اشترط في قبول الرواية شروطا تسامح فيها غيره فأنا كل ما أضيق الشرط كل ما أحصل على ما أريد يعني أنا النهاردة لو هعمل مسابقة عايزين موظفين لشركة فبيتقدم عشر تلاف أنا عايز مية فتقدم عشر تلاف أقول لا ده أنا طالب بكالوريوس هندسة مثلا هندسة الكويت هيطير كل اللي خرج من هندسة أخرى لكن لقيت العدد سبع تلاف أقول ويشترط أن يكون حاصل على جيد جدا مع مرتبة الشرف هلاقي العدد 3000 ما أنا عايز أوقع أقول ويكون دفعة 85 أو موقع عدد ويكون معاه شهادة خبرة ثلاث سنين قمت موقع لي برضه شوية ويكون من جامعة كذا كذا كذا اهو موقع شوية يعني كل شوية بضيق ولا بوسع كل شوية بضيق كل ما تفضل تضيق في الشرط بتاعك كل ما ينتفي دخول الخلل منه هو البخاري عمل في ما يتعلق بالمرويات عمل حاجة زي كده ضيق الشرط بتاعه حتى أجمع أهل العلم أن أقوى الشروط في أرباب الكتب كتب السنة هو شرط الإمام البخاري رحمه الله عشان كده البخاري أخذ مكانته ومن كثرة يعني إجلال العلماء في على مدار القرون للإمام البخاري صار عنده صار للبخاري قداسة كده عند الناس حتى لما واحد يغلط في حاجة ويقول لك أنت غلطان يقول عن غلط في البخاري غلط في البخاري دي كلمة ما جاتش كده عفو الخاطر ما جاءت إلا بثناء العلماء على البخاري لدرجة أن في مرة واحد كان بيقرأ بيصلي المغرب بالناس فالمهم بيقرأ إيه إلهكم التكاثر يرد يا ابن ألهاكم إلهكم ألهاكم في الآخر قال له احنا غلطنا في البخاري قال لي يا ابن ده قرآن قال غلطنا في البخاري إيه ده قرآن يا ابن فهو لما يقول كده بتلقائية واحنا عن غلطنا في البخاري ده إشارة إلى إيه إشارة إلى مكانة الكتاب بسبب إجلال أهل العلم لكتاب البخاري وحتى ذكر العلماء أن الحملة الفرنسية لما جاءت على مصر كان طلبة العلم في الجامع الأزهر يقرؤون صحيح البخاري لدفع الحملة الفرنسية بيصدوا الحملة الفرنسية بقراءة إيه صحيح البخاري جلبا للبركة وإن ربنا عز وجل ينزل بقى النصر والكلام ده فطلع كل هؤلاء يعرفون قدر هذا الكتاب فكل المشاكل وكل المناوشات إنما هي على صحيح البخاري دون غيره مع أن الحديث قد يكون في مسلم كمان وقد يكون في النساء قد يكون مثلا متفق عليه بين البخاري ومسلم أو متفق عليه بين الأئمة الستة كمان ما يجيبش سيرة أي واحد من الأئمة الستة إلا البخاري فقط لا غير ففي هناك هجوم كاسح على مصادرنا الأصلية إن لم يوجد حرس الحدود الذين يحمون مصادرنا الأصلية هتبقى فيه كارثة أعظم من غزو بلاد المسلمين عسكريا أنا أتكلم بمنتهى الصراحة لو جاز أن يسقط كتاب زي البخاري هذا أعظم ألف مرة من أن تحتل بلاد المسلمين جميعا عسكريا ليه؟ لأن أسهل حاجة في الدنيا الغزو العسكري لبلاد المسلمين يستطيع المسلمين بما لهم من جرعة القلب أن يخرجوا عدوهم وأن يذيقوه سوء العذاب والكلام ده واضح جدا لمن يقرأ التاريخ قراءة جيدة متأملة بعد سقوط القسطنطينية ودخول محمد الفاتح علم أعداؤنا أنه لا قبل لهم مع المسلمين عسكريا فتوقفت الحملات الصليبية على بلاد المسلمين وبدأ شيء أسسوا له جهازا كاملا سمي بعد ذلك بجهاز الاستشراق المستشرقون دول لما بينظروا في كتب المسلمين لا ينظرون نظرة بريئة ولا يكتبون كتابة بريئة لا هذا الجهاز كله قائم على التشكيك في علوم المسلمين اللي الذي اصطلح اصطلح عليه حديثا باسم الغزو الفكري الجهاز ده كيف نشأ بعد ما سقطت قسطنطينية في يد محمد الفاتح وتحولت كنيسة آيا صوفيا المسجد وكنيسة آيا صوفيا دي كانت بالنسبة للنصارى الشمال تساوي قد لا أكون مبالغا إذا قلت تساوي المسجد الحرام بالنسبة للمسلمين فلما تتحول إلى مسجد ما عادتش قضية رجال الدين أصبحت قضية العوام فاجتمع الحكام مع الرهبان مع علماء الملة وسألوا سؤالا واحدا قالوا عايزين إجابة عليه بس نريد إجابة واضحة هذا الإسلام بنضغط عليه ونضغط حتى نظن أنه مات فإذا استيقظ يستيقظ عملاقا لا يمر بمراحل النمو إن يبقى طفل وبعدين يبقى صبي وبعدين يبقى غلام وبعدين مش عارف يكبر لا يطلع كده عملاق فجأة فقولوا لنا ما هو سر حياة هذه الأمة والعملاق ده بيطلع إزاي مرة واحدة كده فعلماء الملة قالوا لهم طيب ادونا مهلة واجتمعوا وانفرد كل إنسان يبحث عن هذه الظاهرة وبعدين اجتمعوا مع الأمراء واتفقوا على أن هذه الأمة تميزت بشيء لم لم يعرف لأمة من الأمم ألا وهو العلم العلم الذي تركه المسلمون من الكتب لخدمة الكتاب والسنة لو وضعت كتابا بجنب كتاب لغطى الكرة الأرضية يعني السيوطي يذكر في ترجمة شيخه محي الدين كفيجي إمام النحو واللغة يقول دخلت عليه يوما فقال لي اعرب زيد قائم فقلت له يا أستاذ رددتنا إلى زمان الكتاتيب إيه زيد قائم ده ابتدأوا خبره فبقول له رجعت لنا زمن الكتاب أيام ما كنا لسه صبية صغار لسه بنتعلم الألف به فقال له شيخه في زيد قائم مئة وسبعة عشر وجها في العربية ازاي تيجي يعني انت لو فصصت الحرف حتت حتت كده عشان تطلع منه هتطلع منه ايه 117 وجها في العربية تطلعها من زيد قائم هذه أمة مجيدة خدمت كتاب ربها جل ثناء سنة نبيها صلى الله عليه وسلم خدمة لا يعرف عشر عشر عشر عشر عشر معشار هذه الخدمة لأي أمة من الأمم قالوا الأمة دي حياتها العلم ده اللي ميزها عن سائر الأمم قال لك بس انتهت ولقناها نلعب لهم في العلم خلاص طالما العلم ده هو السر سر الحياة ندخل السم في العلم طب ازاي هتدخلوا السم في العلم وهذه لغة عربية صعبة عشان تتعلمها وتتكلم كلام بقى يعني كلام ناس من أهل العربية ده يحتاج إلى همم إلى همم عالية لأن أي واحد أجنبي بيتكشف على طول كشف على طول يتعرف أنه ليس من أهل اللسان مهما كان مجيدا في تكات معينة كده يعني أنا ممكن أدخل معاكم أفية بالبلد كده أدخل معاكم أفية أقول لك مثلا إيه آه زي مثلا واحد بيقول لشيخ من الشيوخ يعني بيقول له يا شيخ أنا عزمك على ديك قال له وهل جرى هذا في عرفكم طب انتوا ضحكتوا ليه عشان في مناسبة بين العرف والديك خليني بقول الكلمة دي مع جماعة أجانب تعلموا اللغة العربية حد هيلقطها منهم ولا يفهمها عرفش يفهمها في حاجة اسمها روح اللغة غير ألفاظ اللغة تفرق يعني ممكن تجد الرجل الأجنبي الذي تعلم اللغة العربية بأصولها ونحوها وصرفها أفصح منك في اللغة وفي إعرابها والكلام ده أنت تلحن وهو لا يلحن لكن روح اللغة نفسها لا توجد إلا عند أهل اللسان فقط يعني مرة كنت في بعض ال... كنت في أمريكا سنة 93 وبخطب الجمعة ففي أخ أبوه مصري وأمه مصرية ومولود في كندا يعني مولود على اللسان ال... الإنجليزي يعني وفي نفس الوقت بيتكلم عربي كويس جدا فإذا فاهم ده وفاهم ده فبعد ما قلت تلت ساعة كده وقعدت على حسب البروتوكول عندهم يعني بعد تلت ساعة تقعد علشان الراجل يترجم لمين للأجانب الموجودين فأنا ذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم حواء أرواح الشهداء في جوف طير خضر وانا ما عنديش انجليزي يعني عندي بس ايه يعني حاجات بسيطة كده لاقطها من ايام ما كنت بدرس اسباني وفرنساوي وبتاع في الكلية فلاقط شوية انجليزي جنبهم يعني فالمهم لاحظت ان هو لما جاي يترجم الحديث ما عرفش يلاقي ترجمة لحوصلة تمام فترجمها بودي بوظ الدنيا لان الجسم ده في المصارين وفي مش عارف ايه طب الروح دي في انف في مصران الطائر ولا في جوف الطائر ده الحواصل دي اشرف ما في الطائر عشان كده ارواح شهداء في جوف الحوصله دي مش لا في مصارين الطائر ولا الكلام ده فلما يقول الكلام ده ضيع المعنى وده بقاله 35 سنه يتكلم الانجليزيه بطلاق انا ممكن اعرف انه ليس من اهل اللسان لو أنا ماهر يعني في اللغتين يعني أعرف ليس من أهل اللسان بحاجة زي كده فاللغة لها روح لها روح طب إزاي جماعة الأجانب دول هيتعلموا اللغة العربية واللغة العربية فيها حروف يعني حتى دايما الخواجة يقول لك إيه أخ حبيبي ومش عارف إيه ما بيعرفش يجيب الحاء الحرم من عرف الحلقة لازم روح هتطلع عشان يجيب الحق فيوم يبان على طول طب ازاي يتعلموا لغة بخلاف لغتهم علشان يضللني انا يا صاحب اللغة لازم يكون هو امتن مني فدي كانت اكبر عقبة تحول تحول دون اللعب في علوم المسلمين فقام جهاز الاستشراق بقى جماعة من حرس الحدود بقى من شرطة الموت كوماندوز ها رجال العمليات الخاصة عارف رجال العمليات الخاصة ده مفيش حاجة اسمها يقول ما قدرتش لا انا بعتك تعمل مهمة يا تعملها يا تموت ما اشوفش وشك ما تجيش تقول لي انا اصلها كانت صعبة عليا اصل انا ما قدرتش اصلهم مش عارف ايه ما تجيليش انا عايز واحد فدائي يروح يموت او ينفذ المهمة كان عندهم الطراز ده جماعة من الرهبان الذين أحرقت أكبادهم نار تحويل كنيسة آيا صوفيا إلى مسجد في الوقت في هذا الوقت كانت العصور الوسطى انتهت وكان عصر النهضة الأوروبية بدأ يظهر وبدأت أوروبا تتمتع بالخلاص من سيطرة الكنيسة والتقدم العلمي والتقدم التكنولوجي والبتاع ده بدأ أوروبا تشم النسيم في هذا الوقت رضي هؤلاء الرهبان بالحبس الاختياري في قلب الصحراء يدرسون لغة ليست لغتهم ويعالجون أحرفا ويعالجون معان كانوا بينحتوا في الصخر تحركهم يحركهم هذا الغيظ المكبوت بسبب ما جرى من تحويل كنيسة صوفيا إلى مسجد ناس عايشين عشان كده بيفكرني الموقف ده بيفكرني بيه رجل من بخارى لقيته في مكة سنة 1990 رجل تجاوز التسعين كان حواليه بتاع 10 15 رجل رجل آخر كلهم لحى أقل واحد فيهم تلميذه كان سنه 45 سنة فتلميذه ده بيتكلم ان يعني في ايام الاتحاد السوفيتي والكلام ده وكانوا بيقتلوا العلماء وما تركوا عالما الا ذبحوه والى اخره. فانا شايف الراجل ده فوق التسعين. فقلت, فقلت له طب كيف نجا هذا؟ ولا زال حيا حتى الان. فهو لم يجبني انما ساله هو وقال له ان انا بسال السؤال الفلاني كذا كذا كذا. كانت قصته عجبا من العجب. هو ده الطراز الذي نحتاج إليه في هذا الزمان قال إن هو وقف حياته على تعليم الطلبة أو الأطفال الصغار العلم الشرعي يتفق مع أهل قرية يأجروا له بيت وبالليل خالص يدخل القرية دي ويدخل هذا البيت وبالليل يسربوا له الأولاد الصغار يعلمهم الخط والحساب والكتابة ويحفظهم القرآن ويعلمهم العلوم الشرعي ياخد شهر شهرين سنة سنتين في هذا البيت لا يخرج ولا يسمع به أحد فإذا أنشأ كوادر في هذه القرية اتخذ الليل جملا وذهب إلى قرية أخرى ولا زال هكذا حبيسا باختياره ستين سنة ما أصبره على هذا الحبس الاختياري مسجون لمدة ستين عاما باختياره بس تلاميذه يملؤون البلد آه مثل هذا الطراز أمة فيها هذا الطراز أمة لا تغلب ففي هذا الوقت جلسوا بقى علشان يدرسوا لغة غير لغتهم علشان ينشروا الكتب الإسلامية ويكتبون فيها مقدمات يشككون فيها في هذه الكتب زي ما عمل الرجل الذي نشر كتاب المصاحف لابن أبي داود السجستاني طبعة الأولى خالص أول طبعة لهذا الكتاب كانت طبعة كتبها أحد المستشرقين ابن أبي داود في هذا الكتاب يؤرخ للمصحف فبجايب روايات ان كان قبل ما النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليه العرض الاخير او قبل ما يعرض العرض الاخير على جبريل عليه السلام عرض القران مرتين في السنه دي وقبل ما عثمان يجمع الأمة على المصحف الإمام كان كل صحابي له مصحف آه، تنزل بضع آيات يوم النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه، ضعوها في سورة كذا فكان في بعض الصحابة كعائشة مثلا رضي الله عنها ساعات تكتب بعض تفسير الآيات جنب الإيه أو في سياق الآيات زي لما إيه قالت للكاتب إذا وصلت لهذه الآية فآذني حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فلما الكاتب جاء عند الآية دي راح لها قالت له اكتب حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر وقوموا لله قانتين فكتبت صلاة العصر أو أمرت الكاتب أن يكتب صلاة العصر في وسط الكلام وفي بعض الصحابة كان بيرتب ال- ال- الآيات ترتيب على غير المعهود على غير العرضة الأخيرة أو يضع سورة قبل سورة فابن أبي داود كان قصده أن يؤرخ للمصحف ويجيب روايات مثلا حتى بعد ما المصحف الإمام جمع ابن عثمان الناس على المصحف الإمام كان ابن مسعود كما في صحيح في الصحيحين ينكر أن يكون المعوذتان من القرآن قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس قال ليست من القرآن إنما هما عوذتان كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ بهما الحسن والحسين فيقوم يجيب حاجة زي كده ويقول لك إيه إذا قولهم أن الأمة أجمعت على أن المصحف ليس فيه اختلاف ده كلام مش مظبوط بدليل إيه بدليل الرواية الفلانية والرواية الفلانية والرواية الفلانية فيأتي من لا علم عنده لا بتاريخ المصحف ولا بالمرويات ولا بمعرفة صحة السند يقول لك أي والله طب ما عمالين يقولوا لنا لا, لا اختلاف في المش عارف ايه ولا اختلاف في الايه ولا اختلاف في الايه يبتدي بقى الجماعه اللي هم ايه انصاف المتعلمين ياخدوا الكلام ده يكتبوه في صف الجرايد والمقالات والتشكيكات والى اخره يبقى اذا هو نال ما تمنى وعملوا الحقيقه خطه محكمه انا يعني ساقصها عليكم ان شاء الله يعني ب- في الغد باذن الله تعالى ازاي وصلوا الى قعر الكتب في الوقت الذي كان أعظم المحدثين في العالم الإسلامي يعجز عن الوصول إلى قعر هذه الكتب إزاي إزاي وينسنك يقدر يعرف أن هذا الحديث في مسند الإمام أحمد والشيخ أحمد شاكر اللي هو كان يعني محدث الزمان في ذلك الوقت ما يعرفش يوصل للحديث في مسند أحمد اللي الشيخ أحمد شاكر كان بيشرحه كمان بل صرح الشيخ أحمد شاكر في مقدمة كتاب مفتاح كنوز السنة يقول أنا, ظل أنا ظللت خمس سنوات أطلب حديثا معينا في سنن الترمذي ولم أعثر عليه وده أحمد شاكر يعني المحدث الكبير يوم ي- ي- يوصلوا المستشرق يوصل للحديث في سنن الترمذي أو في مسند إمام أحمد وهو مش مرتب لا على الأبواب الفقهية ولا مرتب على أداء مسانيد وخلاص حديث أبي هريرة على بعضها حديث آه، عبد الله بن عمر على بعضها حديث عائشة على بعضها بدون ترتيب إزاي يوصل المستشرق ويعجز أكبر محدث في في القرن أن يصل إلى الحديث عملوا كتاب اشترك فيه عدة مئات بعد ما تعلموا العربية في سنوات طويلة وعرفوا ازاي يدخلوا الى الكتب ويعرفوا ازاي يفهموا الكتب بدأوا يعملوا حاجة اسمها مفاتيح الكتب فعملوا كتاب مفتاح كنوز السنة فهرسة موضوعية ل 14 كتاب من كتب السنة فهرسة موضوعية يعني إيه؟ على حروف الهجاء حرف الألف مثلا حرف الب الب مثلا يقول لك ايه مادة بدع يجيب لك كل كلام يتعلق بالبدعة والابتداع والإبداع في 14 كتابا من كتب السنة تحت عناوين بحيث لو أنت عايز تحضر درس أو عايز تحضر خطبة أو تعمل موضوع عن طريق العناوين دي يشير لك إلى أين مواضع الأحاديث في ال- ال- الكتب ال 14 دي التي تتحدث عن الجزئية دي أردفوا هذا بكتاب مطبوع في ثماني مجلدات اسمه المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي يبقى برضه مرتبينه على المادة اللغوية الحديث الواحد تستطيع أنك أنت تجيبه من أي مادة وردت في هذا الحديث مثلا كل عمل لا نخليها مثلا إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله إلى آخر الحديث أنت عايز تكشف عن الحديث ده تجيب أي فعل أو اسم ترده للفعل الثلاثي إذا كان أصله ثلاثيا أو رباعي إذا كان أصله رباعيا وتكشف في مادة هذا مادة الفعل أو الكلمة تلاقي الإيه الحديث يعني إنما الأعمال تجيب عاملة مادة عاملة هتلاقي الحديث تحتيها يقول لك الحديث ده موجود في البخاري في سبعة مواضع في كتاب كذا باب كذا وكتاب كذا باب كذا وكتاب كذا باب كذا ومسلم ويجيب لك كل الكتب كل مواضع الحديث من الكتب التسعة اللي هي مادة هذا الكتاب إنما الأعمال بالنيات ما لقيتوش في عمل تلاقيه في نوى النيات نوى نوى ينوي نوى خلاص وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته تجيب هجرة لمن لا إلى هنا ولا هنا هتجيب هجرة إلى الله ورسوله تجيب ألها ورسوله تجيب رسلا فهجرته إلى ومن كانت هجرته إلى دنيا تجيب دنا يدنو دنوى تجيب دنوى تلاقي الحديث برضه إلى دنيا يصيبها تجيب أصاب يصيب أصاب يصيبها أو امرأة تجيب مر تطلع المرء ينكحها تجيب نكحة إذا كل فعل من كل مادة من هذه المواد تلاقي كل الحديث ده لو تكرر أكثر من 20 30 مرة تلاقي برضو الحديث إشارة إليه في كل موضع من المواضع دي بحيث انه اذا فلت منك الموضوع الاولاني تلاقي الثاني فلت الثاني تلاقي الثالث فما بالك بالاحاديث اللي هي صفحتين وثلاثه واربعه شوف ده بيتكرر فيها الفعل قد ايه وبيتكرر الحديث ازاي صبر ودأب غابوا عدة سنوات كله يشتغل انت تمسك البخاري وانت تمسك مسلم او خمسة يمسكوا البخاري مية يمسكوا البخاري وفي الاخر ضموا الشغل لبعض وكانوا لا يطبعون ازيد من 500 نسخه علشان يوزعوها على الأديرة علشان يوفروا الجهد لحد ما النسخة دي وقعت في يد رجل مسلم أنبعتها ديار المسلمين فترجموها اكتشف الكتاب وإلا ما كانش المستشرقين لهم أي فضل في نشر الكتب الإسلامية ما كانوش بينشروا عشان خاطر سواد عيونك لا عشانهم هم بس الكتاب وقع في إيدينا فلما وقع في إيدينا ركبوا الموجة بقى قال لك ما احنا برضه لازم استشراق ولازم معارف الامم ونتبادل المعارف وده يدل على ان احنا برضه ناس عندنا انصاف وبننشر التراث بتاعكم فايه المانع انتوا كمان تنشروا التراث بتاعنا ونبقى حبايب ومش عارف ايه الكلام ده ركب الموج لكن ما فيش كتاب اساسا المستشرقون صنعوه لينشر في بلاد المسلمين ابدا كان يترجم او كان يحقق ويطبع منه كما قلت لا ما لا يزيد على 500 نسخة ويوزع على الأديرة وكل الباحثين علشان خاطر يقدروا يوصلوا إلى المعارف الإسلامية بدأ بقى التشكيك إذا حياة هذه الأمة حقيقة في العلم فلما بدأوا يلعبوا في العلم غزو الفكر بقى ويلعبوا في الدماغ وقصة بقى أنت لو أنا عايزكم تقرأوا تاريخ الجبرتي تاريخ الجبرتي الجبرتي رجل يعني شيخ مؤرخي العصر الحديث وتشوف التاريخ ده وهو بيحكي كيف استطاع أعداؤنا أن يأخذوا النخبة ويودوها إلى بلادهم هناك في أوروبا لحد ما غيروا الأدمغة وجاءت الأدمغة دي لفت لفت من كثرة ما رأوا من التقدم والمدنية ويرجع في الآخر لبلده إذا بيشوف ده ساحب الجاموسة وده ساحب المش عارف إيه وده ساحب الإيه يعني ما فيش أي نسبة ما بين ما كان عند الأوروبيين وما كان عند الشرق حصل نوع من اللوثة الفكرية بدأ هذا الغزو الفكري يتسلل إلى هذه المسلمين وده اللي احنا بنعانيه الآن كل ما تيجي تتكلم يقول لك حرية الفكر يا أخي الرأي والرأي الآخر أنت قول هو يتكلم وأنت رد عليه ألا هو احنا نفضل نعجن في المعجنه دي لحد امتى؟ ما هو ده بيعمل ايغار في الصدور. في حاجات كانت مسلمات الان بقت مجال الاخذ والرد. على صفحات الجرائد الان والمجلات ناس بيطالبوا أن تصلي المرأة الحائض أقول لك هذا أمر كتبه الله على بنات آدم إيه ذنب المرأة في المسألة دي والحديث اللي ورد إلينا مش قرآن عشان نصدقه ممكن الراوي يغلط في الحديث إيه الإشكال هو الراوي معصوم يعني فإذا كان المرأة في فترات الحيض بتبقى تعبانة نفسيا لا سيما المرأة المتدينة بتفزع إلى الصلاة تقول الصلاة تخفف عنها شوية والكلام ليه تحرموها من الصلاة ليه تحرموها من الصيام تصوم زي خلق الله لأمر كتبه الله على بنات آدم طب وإيه ذنبها في الموضوع ده لا احنا نرفض الحديث ده القرآن والقرآن فقط طيب بعد ما الأمر ده ما كان مستقرا عند الأمة 14 قرنا لا أحد يجادل فيه الآن بدل ما أنا هاخد خطوة للأمام أخدت خطوة للخلف عشان أدافع عن اللي كان الذي كان موروثا عندنا رجعنا إلى خط الدفاع الأول يبقى ده في إهدار الجهود ولا لا نقعد نعجن مع بعض وبعدين يحصل نوع من الإحن والعداوات بين أفراد المسلمين أو ده مبتدع اضربه على يديه يقول له أنت اللي منحل أنت اللي متشدد أنت اللي مش عارف إيه أنت اللي إيه أنت اللي إيه يبتدي الناس كلها يبتدي يحصل نوع من المعاداة بين الناس مفيش سلطان شرعي كل واحد يتكلم كما يريد كما يحب يقول لك الرأي والرأي الآخر مش عاجبك الكلام رد عليه هنفضل نرد على بعض لحد امتى في حاجات أهل الاختصاص يقول لك مفيش حد يقرب منها خلاص لا يجوز لغير المتخصص أن يتكلم في غير فنه احنا حصل عندنا في مصر يعني كان في أستاذ جراحة الجهاز الهضمي وكان ده رجل عالمي أبحاثه في المجلات العلمية ورجل له وزن تقيل في العالم فيما يتعلق بتخصصه وكان عقليته بقى عقلية بتفكر على طول بتاع عمل دواء للروماتايد وبدأ يجرب هذا الدعاء الدواء على المرضى بدون استئذان أو أخذ ترخيص وزارة الصحة والدكتور أحمد شفيق توفي لم يمنعهم لا منصبه العلمي ولا مكانته العالمية ان هم يوقفوه من التدريس ويقفلوا له العيادة بتاعته ويقدموا له المحاكمة طب انتوا ليه بتقدموا له المحاكمة وده رجل يعني يعتبر قبة في فنه قال لك أرواح الناس مش لعبة أمال دين الناس هو اللي بقى لعبة اعتقاد الناس هو اللي بقى لعبة في هذه الفوضى التي تجتاح دار المسلمين لابد أن يكون هناك حرس حرس حدود أي بني آدم يريد أن يتسلل عشان يدخل عرين هذه الدولة يلاقي واحد واقف وهذا لا يكون إلا بدراسة علوم الآلات علوم الآلات اللي علوم الأصول سواء كان أصول الحديث أو أصول الفقه أو أصول العربية فلا بد أن يكون هناك شباب انتدب نفسه عايش حاسس بنفس المرارة نفس المرارة التي شعر بها غيرهم وأنتجت المرارة دي جهازا كاملا الآن هو الذي يعبث بعقول المسلمين ظل يعبث أكثر من مئة سنة بعقول المسلمين حتى صارت النخبة والصحوة هم اللي بيشكلوا ضمير الأمة وهم الرواد وهم القادة الفكريين إلى آخره فإحنا بنتعرض أو المصادرنا الأصلية الآن بتتعرض إلى نوع من المسخ إحنا بصراحة نحتاج إلى هذا النوع الذي أطلقت عليه شرطة الموت وأخذت هذا الاسم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه في صحيح الإمام مسلم لما الروم يحصل قتال ما بين المسلمين والروم في آخر الزمان يبدأ الروم يغدروا بالمسلمين قال فينتدب المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة شرطة الماء الشرطة هي القطعة من الجيش الروم دول كانوا بالمليارات قطعة من الجيش يعني مئة ألف مثلا قال لك فيتقاتلون اللي هي شرطة الموت اللي هو الجماعة المسلمين قطعة من جيش المسلمين مع جيش الروم فيحجز بينهم الليل فيرجع فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة الشرطة تموت كلها فينتدب المسلمون في اليوم الثاني شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة فيقتتلون فيحجز بينهم الليل فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة فينتدب المسلمون في اليوم الثالث شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة وفي اليوم الرابع ينهد أهل الإسلام جميعا فيقومون للروم قومة واحدة فيقتل الروم مقتلة لم ير مثلها قط حتى أن الطير يمر لا يتجاوز جثث القتلى حتى يخر ميتا من تعفن جثث الروم الشاهد الشرطة التي فنيت في مقابل جيش الروم هزمت أم انتصرت انتصرت لأنها أوقفت زحف الروم مئة ألف يوقفوا مليار دي تحصل فين دي لا تجد أشجع قلوبا من المسلمين ولذلك أنا قلت لكم الغزو العسكري بالنسبة لديار المسلمين غزو فاشل لأن المسلمون يمكن أن يستيقظوا ولو قاتلوا بعرجون لو كل واحد منهم مسك عصاية ممكن يغلب لما يتميزون به من جرأة القلب فهم عرفوا أنهم لا يستطيعون مع المسلمين يدا قال لك ندخل في جهة الفكر والفكر ده مطاط أصبح في قول وقولين وثلاثة ومذهب ومذهبين وثلاثة كل ما تقول لي مذهب أبي حنيفة أقول لك مذهب أحمد بن حنبل مذهب مش عارف مين أقول لك مذهب مين والمذاهب كثيرة ولا تحجر على مش عارف إيه ولا تحجر نفضل نغط ونلغ في القضية دي ومش عارفين نحسب وده ال ال الواقع الآن كل ما نيجي نتكلم يقول لك تعال نتناقش نفضل نتناقش النقاش البيزنطي زي ما بقول لك في زي ما انتم بتشوف كده في الاتجاه المعاكس يبين للعالم أننا أمة من الغجر ما بيسمعوش لبعض جايين يصرخوا في بعض لا ده بيسمع ولا ده بيسمع ولا ممكن الاثنين يحسموا قضية ولا ممكن الاثنين يتعاملوا بطريقة حضارية زي ما بقول لا شوية بتوع عمالين يشتموا ببعض وهيشيلوا الكراسي ويضربوا بعض هي دي الصورة بتاعتنا احنا قدام العالم يقول لك اي فعلا شوف اهم اهم هم دول بقى اللي انتوا عايزين تقولوا له يحكم العالم ودينهم ده اللي يحكم العالم ومش عارف الكلام ده وبتاع لما انت تحب تناقش القضية دي والكلام ده هناخد اخذ ورد لكن لكن ضرب السيف هنخلص هنخلص في نهاية النهار هنخلص ضرب السيف فعشان كده قلت لكم المحنة صارت جسيمة علينا صارت جسيمة فالنهاردة سقوط لو جاز يعني أن يسقط كتاب زي البخاري لا ده أرض المسلمين لو سقطت كلها لا يساوي سقوط كتاب البخاري لأن كتاب البخاري هذا هو الدين وإذا جاز أن يسقط دين المرء فلا قيمة لحياته البتة يبقى الدفاع عن المصادر الأصلية مش علشان هو البخاري وإن كان هو على مستوى الشخصي إمام قل أن تجد له نظيرا عقدت عليه الخناصر واسمه يجري مع الشمس عبر القرون دين خير عالم عقمت أرحام النساء أن تلد مثله بس احنا ما بنناقش البخاري كشخص وأنا لما أقول البخاري لا أناقش البخاري كشخص إنما أناقش كتابا لم يوجد فجأة مش واحد بيفتح صندوقا قال الله ده في كتاب اسمه البخاري اهو اكتشفت كتاب اسمه البخاري هو البخاري كان كده ولا البخاري قرئ على ملايين العلماء في كل عصر اذا البخاري ده هو عقل الامة جميعا مش مش البخاري لو كان فيه خلل بتلاقي واحد بيتعقبه واحد بيرد عليه والتاني يدافع عنه وده يشرح وده يقرب وده ينظم مر هذا الكتاب على ملايين العلماء لا نعلم عالما قط يدري ما يقول ويعرف قوانين الرواية قال إن البخاري مليان بالإسرائيليات والمكذوبات على النبي عليه الصلاة والسلام دي ما نعرفهاش ما فيش عالم قالها وحاشا لله أن يتورط إنسان ينسب إلى العلم يقول مثل هذا الكلام يقولوا الجاهل آه لكن ما يقولوش عالم فالبخاري حينئذ مش البخاري وله عقل البخاري وحده إنما هذا عقل الأمة جميعا فأنا لما أجي أطعن على كتاب زي البخاري أنا لا أطعن على البخاري ككتاب ولكن أطعن على الأمة كلها وهذا فيه من الشر ما لا يخفى على أحد منكم والحديث له بقية إن شاء الله وأنا بأستغل زي ما قلت لكم يعني هذه المجالس في تحفيز الطالب على دراسة هذا العلم الجليل ونضع إن شاء الله بعض المفاتيح العامة لدراسة هذا العلم وكيف تنتفع بالكتب إن شاء الله تبارك وتعالى أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين الروح